يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وحشتوني وحشتوني بجد والله انتوا فين فينكم انتم وحشتوني انا بحبكم في الله اخوتي في الله فعلا وحقيقي والله وحشتوني وحشتوني ابطال فضفضه والليله ليلتكم ليلتكم نور كعبه ليلتكم جنه اي أيوة والله قلت كده وانا راجع من العمره جئتكم من الجنه اه فاكر انت ها اما تقابلنا قدام الكعبه ها فاكر انت ها فاكر آه أبطال فضفضة حبايبي تقابلنا هناك اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة تابع لنا بين الحج والعمرة اجمع بيننا في الحج والعمرة ثم في روضات النعيم في جناتك يا رب العالمين فاكر فين في الكعبة النور البهجة السرور فاكر فاكر لما تقابلنا وسلمنا ابطال فضفضه اللي قابلني وقال لي والله ما قدمت جواز السفر الا بعد الحلقه سبحان الله العظيم ولحقت تجيب تاشيره وتيجي اه ابطال اللي انا شفتهم الستات الكبار المحترمين في الطواف وهي ماشيه جنب جدار الكعبه تقول شوف بنعمل كل اللي انت قلت عليه اهو آه أنا بحبكم في الله أي أيوة والله نعم أبطال فضفضة اللي كانوا في كل وقت في كل وقت يقول شوف بالحرف بننفذ الساعة واحدة الظهر الساعة ثلاثة بالليل الساعة اتنين الصبح الساعة ستة في كل وقت آه ها فاكر يوم المطر واحنا بنقبل الحجر سوا احنا الاثنين دماغنا خبطت مع بعض جوه فاكر اه انا بحبكم في الله يا رب ما تحرمناش من الحج والعمره ابدا يا رب اجمعنا دايما عند الحجر الاسود يا رب اجمعنا هذه السنه في عرفه انت القادر وعلى كل شيء قدير بحبكم بحبكم في الله وبعدين يا أبطال بعد رمضان ايه الأخبار آه واحد بيسألني انت اتأخرت ليه فينك من من بعد رمضان ما انا كنت مستني حد يسأل عليا ما حدش سأل انتوا فين ما حدش يسأل ليه اه حقيقي وحشتوني وحشني لقائنا الإيماني و ان احنا نقول مع بعض يا رب يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم يا عليم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله آه بقالنا مدة ما اطمناش على بعض ما اطمنتش عليكم أخباركم إيه بعد رمضان رمضان رمضان والواحد لما يذكر رمضان بيتحسر فاكر رمضان تعالوا نرجع كده ونتخيل ساعة الفطار انا مش عايز اقول عند الكعبة عشان اقول يبقى كلنا اللي راح واللي ما راحش ساعة الفطار الهدوء الايماني السكينة فاكر ساعة الفطار ساعة الأذان وهو بيخترق الأذان بيخترق قلبك وانت فين أيام رمضان ليل وليالي رمضان نهار وبركات رمضان راح رمضان قعدنا شهور نستعد لرمضان وجه رمضان وتبخر رمضان يا ترى ايه اخبار رمضان معاك اعتقت رقبتك في رمضان قبلت في رمضان غفر لك ما تقدم من ذنبك في رمضان اخبارك مع رمضان رمضان وانا والله بتحسر بتألم على ذهاب رمضان رمضان إن يا شهر الشهور مررت كالطيف وأسرعت الخطى فكنت يا رمضان كالحلم لا كبقية الشهور وعليك السلام يا شهر الإيمان انتهى رمضان ومضى رمضان السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الصيام السلام عليك يا شهر القيام وتلاوة القرآن السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران السلام عليك يا شهر البركة والإحسان السلام عليك يا شهر التحف والرضوان مضيت يا رمضان السلام عليك يا شهر الأمان كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسا السلام عليك يا شهر النسك والتعبد السلام عليك يا شهر الصيام والتهجد السلام عليك يا شهر التراويح السلام عليك يا شهرا يترك فيه القبيح مضيت يا رمضان انقضيت يا رمضان السلام عليك يا أنس العارفين السلام عليك يا فخر الواصفين السلام عليك يا نور الوامقي السلام عليك يا روضة العابدين وانقضيت يا شهر رمضان أين أنت يا رمضان السلام عليك يا شهرا يتسابق فيه المتقون السلام عليك من فؤاد لفراقك محزون يا ليت شعري هل تعود أو لا تعود ليتنا ليتنا فيك يا رمضان تحققنا بما ينفعنا منك يوم الورود يا ليتنا يا ليتنا علمنا من المقبول ومن المطرود هل تعود أيامك ونحن في الوجود هل تعود أيامك ونستطيع أن ننافس أهل الركوع والسجود أم قد انطبقت علينا اللحود ومزقنا البلا والدود وأسفاه لانقضائك يا شهر السعود رمضان ودعناك غير مودع وغير مقلي فارقناك كان نهارك صدقة وصياما وليلك قياما وقرآنا فعليك منا تحية وسلاما أتراك تعود بعدها علينا أو يدركنا المنون فلا تؤول إلينا يا رمضان أين أنت يا رمضان آه قد انقضيت يا رمضان كانت مصابيحنا فيك مشهورة ومساجدنا فيك معمورة فالآن تطفأ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إخوتا وأنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم بعد رمضان ضاعت أيامه ضاعت لياليه انقضى انقضت حلاوته لذته أنسه كانت ليالي ملهاش مثيل ليتها تعود إخوتاه حيث لا ينفع البكاء نحتاج الآن لا أن نستعيد الذكريات ولكن أن نرمضن السنة أن تصبح السنة كلها أن تصبح السنة كلها رمضان كلها أنا عايز أنادي أنادي كل العالم الإسلامي يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام ماذا فعل رمضان في قلوبكم فين أثر رمضان تأثيره إيه نتيجته إيه ثمرته إيه إيه الأخبار بعد رمضان أنا عايز أسألك أنت اه انت بالذات هو انت تحديدا ايه الاخبار بعد رمضان بدأت تقلب في المعاصي تاني رجعت للذنوب تاني ولا ايه الاخبار رد عليا انا عايزك تجاوبني عايزين نتفاهم قولي لي انت ايه اخبارك بعد رمضان احنا محتاجين نقف وقفة عشان نشوف مين المقبول ومين اللي مش مقبول يا ترى انت اه اتعدل لي كده ايوه ايوه اتعدل كده ها ايوه قول لي بقى اتعدلت ايه اخبارك هل اعتقت رقبتك من النار قول لي ان شاء الله ان شاء الله طب ايه الدليل الدليل انك بطلت معاصي الدليل غيرت رقم تليفونك ها مسحت الصور الوحشه تخلصت من الافلام اللي مش كويسه ايه الدليل الدليل بطلت التدخين اه نفسي اطمن عليك ده احنا كنا بنخرج من الكعبة سوا ها ايه الاخبار طمني لسه على العهد مع الله ولا رجعت في كلامك وخنت الله اللي اعتقت رقبته من النار يا اخوتي بيبان عليه تبان اه يبان عليه يبان عليه حقيقي يبقى شكله كده حر من غير الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية امرأة عمران قالت ايه قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا يعني حر مما سواك حر مما سواك يعني عبد ليك انت بس يا رب مش عبد السيجارة مش عبد امرأة مش عبد مزيكا مش عبد شهوة مش عبد شهرة مش عبد الناس مش عبد حد عبده هو بس الله لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية فضل حتة فيك لمين لغير ربنا لمين مين اللي شاري منك حتة راهن عند مين حتة من قلبك بايع لمين جزء من عمرك مش هتنفع لربنا إلا لما تبقى له وحده إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له ما تنفعلوش عشان تنفع تبقى بتاع ربنا تبقى سعادتك اما تبقى انت وهو لوحدكم هم الاحباب كده اللي يحب حد يحب يخلو بيه فاللي بيحبوا ربنا يحب يبقى هو وربنا بس مفيش اغيار مفيش حد تاني عشان كده كانت ليالي رمضان مليانة قيام وقرآن وتهجد وفجر وضحى وذكر وطواف واعتكاف الله أكبر وحشتني وحشتني الكعبة وحشني وحشني رمضان قولوا لي عاملين ايه بعد رمضان ايوه انتي وانت اللي جنبيها على طول بوظتوا رمضان ولا لسه ضيعتوا ال ها يا رب تب علينا يا رب يا رب تب علينا يا رب ما زلنا نتساءل هل اعتقت رقبتك من النار سؤال هل غفر لك ما تقدم من ذنبك ما الدليل قول لي قول لي الدليل ايه هات لي دليل حياتك اتغيرت دماغك اتغيرت اهدافك اتغيرت همومك اتغيرت مشاغلك اتغيرت معارفك اتغيرت صلاتك صلاتك بقيت تصلي بطعم جديد ملذاتك بقت حاجات جديدة أم الشيخ ما تتوهناش بالراحة كده واحدة واحدة قول لي ايه هي علامات القبول وانا اقول لك انا مقبول ولا لا حاضر هات يا ابني علامات القبول بسرعة ها آه... نمرة واحد علامات القبول أن يجد قلبه أقرب إلى الله وآنس به وأحب إليه فهذه ثمرة الطاعة وعلامة القبول برضو مش عارف شيخ الإسلام حاضر معانا النهاردة ابن تيمية كتير ليه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أديت لله طاعة ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك فإن المعبود شكور يعني إيه ترجم تدفع كام الصلاة على النبي طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبمناسبة صلي طب صلي صلى الله عليه وسلم طب زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الرنات اتعملت بغير إذني وبغير معرفتي ولم أسمع عنها ولم أعلم بها إلا من الشيخ أبو إسحاق قال لي إيه موضوع الرنات قلت له والله ما أعرف حاجة قال لي نازله لك رنات أنت والشيخ محمد حسان قلت له والله العظيم ما أعرف وأقسم بالله العظيم ما أعرف عنها أي حاجة ولا اتعملت بإذني ولا برأيي ولا اتقال لي ولا أعرف وإن شاء الله النهاردة كلمنا الدكتور عاطف انتهت انتهت مش هتحصل تاني أبدا لأني لا أرضى هذا ولا أقبله مطلقا لا لنفسي ولا لغيري الشاهد نرجع لموضوعنا بقى دفعت نسيت تصلي على النبي ودخلت في موضوع الرن يا عم احنا مالنا ومال الرنات يا عم احنا ناس غلابة بتوع ربنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه شيخ الاسلام اذا اديت لله طاعة يعني صليت ركعتين اديت لله طاعة يعني تصدقت بربع جنيه بخمسين قرش بجنيه اديت لله طاعة يعني قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرة واحدة اديت لله طاعة يعني قريت صفحة قرآن اديت لله طاعة اي طاعة بص على قلبك كده ها بص بص على قلبك بص بسرعة بص على قلبك ها ايه الاخبار بدأ ينبض بحب الله ولا زي ما هو قفل اذا كان قلبك لسه مقفول اتهم عملك اعرف ان اللي انت عملته مش صح الطاعة دي مش صح فيها خلل ليه قال لأن المعبود شكور كريم أكرم من أن تؤدي له طاعة ولا يثيبك عليها في الحال في الحال فورا أول ما تقول طاعة على طول أثرها في قلبك لو ما لقيتش الاثر يبقى انت ما عملتش حاجه عيدها تاني عيدها تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية وألف لحد ما تلاقي نتيجة فلذلك الناس بعد رمضان بص على قلبك كده ها لقيت نفسك بتحب ربنا أكتر قريب من ربنا أكتر حاسس بالأنس الأنس بالله حاسس ان انت مع ربنا وربنا معاك هو انتوا شفتوا آه، آه، اصول الوصول الى الله تعالى ولا كنتوا في رمضان مشغولين ما كنتوش معانا في اصول الوصول كلمت حلقتين ومش عارف ولا ثلاثة عن السكينة وقلت ان من اسباب حصول السكينة استشعار المعيه قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه يبقى لما استشعر إن ربنا معاه ربنا نزل السكينة عليه فهو الشعور ده اللي يبقى حاصل لك لما يحصل القبول إن ربنا معاك فيحصل لك نوع أنس بالله تبقى فرحان بيه فرحان بربنا سعيد حاسس بهذا الطعم ان ربنا معاك سبحان الله العظيم الاحساس ده ان ربنا بيحبك بيساعدك بيعينك بينصرك بيقربك احساسك ده هو ثمرة الطاعة يا ترى انت حاسس بكده ان قلبك قريب من ربنا انك بتحب ربنا اكتر قول لي اه والله انا ممكن اكون حاسس بس ما اعرفش اعبر اقول الكلام ده صح كده صح كده وانا ظني فيك انك كده انك انت فعلا اشتغلت في رمضان اصل الكلام ده بيجي نتيجة شغل شغل انشغالك بيه سبحانه وتعالى انشغالك بطاعته ان تكون معه على مراده منك سبحانه وتعالى اثنين ان يحب الطاعات ويقبل عليها المقبول ويشعر ان ابوابها تتفتح له وييسر له فعلها ويشعر ان ابواب المعاصي تغلق عنه ويصرف عنها فيكرهها ويستنكف من فعلها ده المقبول اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب المقبول يبدأ يحس ان هو ابواب الطاعات بدأت تتفتح له يلاقي جنب بيتهم مسجد في حلقة قرآن اليومين اللي هو بيروح فيهم بدري يبدأ يقعد يتعلم قرآن يروح يزور صاحب له او حد من عيلته في صلة الرحم يلاقي هناك اخ يقول له تعالى ده في قيام ليل الليله دي يبدا ي... يلاقي سائل جاله عشان يكفوا الاسره من الايتام يبدا ي... ابواب الطاعات عماله تتفتح قدامه ويلاقي نفسه هو بيحب كده يلاقي نفسه الساعة 3 بالليل صاحي يقوم يدخل الحمام ويشرب مية ليلتكم أنس ويشرب مية ويرجع يحاول ينام مفيش نوم يقوم يتوضى ويصلي ركعتين الساعة 3 الفجر على خمسة الا تلت ولا خمسة الا ربع صلى ركعتين بقت الساعة 3 وتلت يقوم يدخل يتكلفت وينام تاني مفيش نوم طيب نقوم نصلي كمان ركعتين يقوم يصلي كمان ركعتين وينام مفيش نوم يقوم يصلي كمان ركعتين لا احلوت احلوت الدنيا بتحلوت ها يومي يطول بقى في الركعتين ويطول في السجود ويلاقي نفسه بيبكي الله الله أكبر ويشعر بحضور القلب انت ده بيحصل لك كده يلاقي نفسه لو نايم متأخر وقت الفجر يلاقي نفسه قاعد والأذان في ودانه الله أكبر مين اللي صحاني هي كده تتفتح له أبواب الطاعات ويحبها ويقبل عليها وتتقفل أبواب المعاصي كان ماشي مع واحدة سابته ومشي مع واحد غيره ايه ده بعد رمضان غيرت تليفونها اه فوجئ ان ال... الدش اللي متركب على بيتهم اتكسر اتحرق وضاعت القنوات اضطر يوصل الوصله ملقاش عليها الا قناه الناس بس ايه اللي حصل ده ربنا بيقفل عنه ابواب المعاصي تليفونه تليفونه هنج ضاعت كل الارقام اللي عليه والصور خلاص باظ وهو يتكسف يوديه حد يصلحه عشان يطلع البلاوي اللي عليه وهكذا ربنا بيقفل له ابواب المعاصي ويسد عنه ابواب السيئات ويخليه يكرهها آه مش عارف أتكلم عن مين ولا مين من أصحابنا وأصدقائنا في العمرة الناس الطيبين بتوع المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب الناس الطيبين بتوع الناس الناس الطيبين بتوع دول العالم كله سبحان الله العظيم بتوع دول الخليج وسبحان الله العظيم حاجات تفرح انا بطلت السجاير وبكرهها انا خلاص لغيت القنوات التانية الوحشة وبكرهها بقرف منها انا خلاص دلوقتي بقى صلاة الفجر عندي ريحة الهوى في الفجر مختلفة حياتي هو بيقول كده سبحان الله العظيم هو ده هو ده التغيير الحقيقي ان قلبك يتغير روحك تتغير نفسك تتغير تبقى انت موضوع تاني مختلف نمرة واحد ان يجد قلبه اقرب الى الله اثنين ان يحب الطاعات ويكره المعاصي ثلاثة ألا يترك الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان يا جماعة فترة رمضان دي زي ما قلنا قبل رمضان بقى في التمهيد حلقات طويلة ازاي نستعد لرمضان ان رمضان فترة تدريب زي ما الجيش كده بيعملوا مناورات وتدريب كل فترة تدريب التدريب ده عشان يبقى جاهز فالتدريب في رمضان شهر تدريب في دورة مكثفة لمدة 30 يوم علشان ال 11 شهر يبقوا كده مش المقصود رمضان بس ده رمضان تدريب عشان تستمر مش انك تعمل رمضان وتبطل لا لا مش ده المطلوب عشان كده هل القيام انتهى بعد رمضان وهكون بطلت احنا النهاردة قربنا على نص شوال اهو يا ترى كم ليلة قمت 11 ركعة اه ولا ليلة يا راجل حرام عليك ليه كده انت مش حسيت بطعم ولذة ومتعة القيام في رمضان اه اصلا والله مش قادر قال لا طب ما انت 30 ليلة كنت قادر مش فاضي قال ما انت 30 ليلة كنت فاضي رمضان بقى حج عليك انك تقدر رمضان حج عليك انك ممكن تفضي وقت اتق الله القرآن اخباره ايه بعد رمضان ها قريت كم جزء لحد دلوقتي والله ما فتحت المصحف لا لا لا لا لا اتق الله في نفسك يا اخي حرام عليك ليه كده ما يصحش انك تهجر القرآن بعد رمضان هو القرآن في رمضان بس لا القيام والقرآن والصيام ولعل هذا هو السر في ان السنة انك تصوم اكتر من نص شوال تخيل انت لو صمت ستة من شوال ادي ست ايام والاثنين والخميس من كل اسبوع ادي 8 يبقى 14 او 9 يبقى 15 يوم والثلاث ايام البيض ادي 18 يوم من شوال صيام 18 يوم من شوال صيام صيام الاثنين والخميس والثلاثه البيض والسته من شوال يبقى 18 يوم صيام سبحان الله العظيم اكتر من نص الشهر علشان ما تنساش رمضان تفضل فاكره وحاسس بيه ده اللي انا كان نفسي فيه من اول يوم في العيد ان انا كل يوم اجي لكم اقول لك اوعى تنسى رمضان خليك فاكر رمضان زي ما كنت في رمضان ما تغيرش عن رمضان ما تفسدش رمضان رمضان عتق من النار مغفرة الذنوب المتقدمة كل ليلة دعوة مستجابة قلت كأن كأن كده جبت ابنك واديته دش محترم حمام حميته تماما كويس جدا ولبسته بقى اللبس النظيف وقلت له روح واوعى توسخ نفسك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اسمع اسمع اسمع يقول سبحانه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب شفت ازاي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته نعم ربنا جات لك العتق من النار ومغفرة الذنوب والدعوات المستجابة صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وتهجد واعتكاف وعمرة كل ده نعم جات لك هتبدلها بمعاصي هتبدلها بغفلة فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب اوعى تبدل نعم ربنا اوعى تبدلها خليك على النعم محافظ عليها قلت لكم الحديث ده قبل كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد كسرة من خبز شعير في الأرض فأخذها ونفخ عنها التراب وأكلها ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأكلها ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود أقول تاني طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة احسني رضي الله عنها حبيبتي النبي دي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك النعم دي جيران مش ملكك مش بيتك مش بتاعتك النعم دي جيران هبات محضة من ربنا اداك فلوس الفلوس دي جيرانك مش ملكك الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك ده جارك ماشي هيرحل او ترحل عربيتك بيتك املاكك كلها جيرانك النعم جيران الطاعات جيران الصلاة نعمة والصيام نعمة والذكر نعمة وتلاوة القرآن نعمة نعم ربنا احسن جوار النعم احسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت فرت النعم بتطير قصقص جناحاتها بالشكر فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود لو طارت منك النعم دي ما بترجعش تاني مش قلت لك ان بعض اخواننا في مسألة الانس بالله في اول الالتزام اول ما يعفي لحيته كده اول ما تلبس نقابها وتستر وجهها النقاب فرض النقاب فرض ما تخافوش فرض والله آه اللهم صل على محمد صلى صلى الله عليه وسلم آه ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك احنا ما بنردش على حد ولا بنجيب سيره حد النقاب فرض انا استغربت من المولد الحاصل بعد رمضان حرب في طول رمضان حرب عن النقاب ليه حرب ليه ليه هو ده رمضان هو ده رمضان يا ناس حرب قال النقاب ومش الحجاب ومش عارف العفاريت واللي بيتجوز جن واللي جا... هو ده رمضان رمضان شهر عبادة شهر سكينة شهر رحمات شهر تب... تبتل وانقطاع مش حرب هي ولا بنناقش ولا بنجادل شوف قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبين ونساء المؤمنين انت من نساء المؤمنين البسي الادناء الادناء غطي نفسك بس خلاص خلصت واللي يزعل يزعل واللي يقول غير كده يقول مالناش دعوه خلينا مع ربنا يا عمي اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كنا بنقول ايه بقى ان الانسان ساعه ما ربنا يرزقه الالتزام بالدين اول ما يسلك طريق الدين اول ما يلتحي او اول ما تنتقب ها اول ما يدخل سبيل الدين تلاقي حاسس كده بحاجة حلوة الله حاجة جميلة قوي الحاجة الجميلة دي اللي هي الأنس بالله الفرح بالله بس الحاجة دي لو الإنسان ما حافظش عليها بتطير ولما تطير ما بترجعش هو بقى اللي بيرجع مش رجعوا للتمثيل ورجعوا مش عارف ايه رجعوا ليه لانهم افتقدوا الحلاوه الاولانيه دي بعد مده لان ما قدروش ينموها ويستثمروها حلاوه الانس بالله والقرب من الله ما هو الانسان لو ائتنس بربنا يفتقر لايه لو رضي بربنا يحتاج لإيه لو اغتنى بربنا بقى غني بالله يفتقر لمين لإيه هي دي جنة الدنيا الجنة الحقيقية انك تبقى مع ربنا سعيد بيه عايش معاه مستمتع بقربك منه احساسك انك قريب من ربنا احساسك ان انت بتنفذ اللي ربنا قال عليه انك مسارع لرضاه انك عايش في طاعته انك مش خايف نفسك تقابله نفسك تعيش في الجنة بقى الاحساس ده والمعنى ده يجي لك لما تزود الطاعات ما تقللش فاللي انت كنت عليه في رمضان خليك عليه يا عم الشيخ رمضان له ظروف رمضان كان كل واحد بيفضي نفسه ساعات الشغل قليلة مش ممكن افضل طول السنة كده انت تقدر تبقى كده مع الظروف الجديدة كمان تقدر تقدر تصلي كل ليلة 11 ركعة تقدر اول ما ترجع البيت وقبل ما تعمل اي حاجة بعد صلاة العشاء صلي ال 11 ركعة ونام وكل واعمل اللي انت عايزه تقدر تصوم اثنين وخميس ويبقى الاثنين والخميس زي رمضان تقوم تتسحر وجايب برضو معدات السحور وساعة المغرب برضو الأسرة تجتمع الأسرة كلها صايمة لأن جماعية الطاعة في رمضان من الأسباب المهمة جدا اللي شجعت فلذلك البيت كله يتسحر ونتفق ان كلنا عند المغرب هنبقى موجودين والتمر موجود والخشاف والاكل هو برضه كاننا في رمضان نسترجع احاسيس ومعاني رمضان مرة تانية احنا قلنا نمرة واحد ان يجد قلبه اقرب الى الله اثنين ان يحب الطاعات ويكره المعاصي ثلاثة الا يفقد الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان اربعة ألا يعود إلى الذنوب يقول حبيبك محمد سيدك النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اثنين أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عارف انا بحبك ليه لله والله لله سبحانه وتعالى ولذلك بالمناسبة برضو عايز اقول ما حدش يزعل مني الناس اللي كان بنتقابل في الكعبة يسلم يسلم ويلاقوني جريت خبطت ايده وجريت ما سلمتش مش عارف ايه ما تزعلش مني ما تزعلش مني اعذرني اعذرني ما انا كنت عايز اقرا لي صفحتين في المصحف انا كمان انت عايز انت تقعد تقرا وانا افضل طول النهار اسلم على الناس ما ينفعش اه فما تزعلش مني ما تزعلش مني ها اللي قابلني والاني وطيت وهربت منه كده وزوغت ما تزعلش مني انا بحبك انا بحب وانت لما بتحبني في الله ما تزعلش مني برضه صح كده المهم نرجع تاني الا يعود الى الذنوب الرسول بيقول ان يحب المرء لا يحب الا الله ثلاثه ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار شفت كره رجوعك للذنب تاني قد ايه يعني تقول لو قطعوني مش هرجع تاني للمعصيه دي مش هيحصل مش همسك سيجاره في ايدي تاني انتهينا يلا يا عم كسر العلبه بقى هتوب امتى هتوب امتى لا لا مفيش اخر علبه ولا اخر سيجاره خلاص وتكرهها عايزين نتوب توبة نصوح نحن نكره أن نعود إلى المعصية كما نكره أن نقذف في النار خمسة استشعار المنة وعلى وعدم الإدلال بالعمل انك انت بعد رمضان ما تبقاش حاسس ان انت بقيت شيخ الاسلام عملت اللي ما اتعملش لا ده انت تبقى منكسر لله وتقول له يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اه قول سامحني يا رب ما عرفتش اعبدك كما ينبغي سامحني يا رب ما قدرتش اعمل الواجب عليا مش حاسس ان انت بقى ابطال فضفضه عملنا اللي ما حصلش لا ده احنا بنعتذر لربنا وننكسر له ونقول له سامحنا يا ربنا احنا ما عملناش حاجه ونتوب اليه من ذنوبنا يذكر ان موسى عليه السلام يذكر ان موسى عليه السلام آه، قال يا رب ان صليت فمن قبلك وان تصدقت فمن قبلك وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك فأوحى الله إليه يا موسى الآن شكرتني الإحساس بالعجز عن الشكر شكر هي دي الشاهد اللي أنا عايز أسكولك قول سيدنا موسى عليه السلام يا ربي إن صليت فمن قبلك يقول لي يا رب لو أنا صليت مش مني ومش بيا ده أنت اللي وفقتني وأعنتني إن أنا أصلي فمش مني وإن تصدقت فمن قبلك يا رب لو أنا تصدقت فالمال مالك ربنا قال كده وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الفلوس دي مش بتاعتك بتاع ربنا فإن تصدقت فمن قبلك الفلوس فلوسك المال مالك وأنت الذي وفقتني لأنفق وأعنتني على نفسي لكي أنفق فمش مني الإنفاق وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك يا رب لو أنا دعيت الناس ليك مش مني ده انت اللي شغلتني وانت اللي اعنتني وعشان كده الجملة اللي بقولها دايما الدعاة اجراء عند الله احنا خدامين رب خدامين لدين ربنا دي شغلتنا خدامين لدين ربنا خدامين المسلمين شغلتي خدام المسلمين ربنا مشغلني خدام ليك اقعد اقرا واذاكر واعمل واجي اقول لك فمش مني هو سبحانه وتعالى اللي علم وهو اللي فتح وهو اللي دل وهو اللي وفق وهو اللي اعان وهو ال... سبحانه وتعالى فمش مني سيدنا موسى بيقول له يا رب كده وان بلغت رسالاتك فمن قبلك فمن قبلك فكيف اشكرك اه انت دلوقتي لو صليت من ربنا تصدقت من ربنا قريت قران من ربنا قمت الليل من ربنا طب تشكر دول ازاي تقول الحمد لله اهي دي من ربنا برضو اشكرها بقى الحمد لله ودي كمان من ربنا اشكرها دي كمان الحمد لله ودي كمان من ربنا اشكرها دي كمان الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش الاولى من قبلك كله من عند ربنا وبتوفيق ربنا وإعانة ربنا فيحصل للإنسان الانكسار والذل وعدم المن على الله بالعمل ما تمنش عليه اشكره سبحانه وتعالى عارفين من علامات القبول صيام ستة من شوال انت صمت الستة ولا لسه وانتي انتي اه ايه انتي صمت الستة اه الحمد لله انا صمت الستة طب عليك كم يوم من رمضان عليا ست ايام من رمضان بس دول كا- معايا لحد شعبان سيدة عائشة كانت بتقضي في شعبان رضي الله عنها ما جرالش حاجة لا ما هو ما ينفعش صيام ستة من شوال الا اذا قضيت اللي عليكي ليه كده يا عم الشيخ قالوا ينفع هي دي مشكلتنا بقى في ايه في قلنا وقالوا مين اللي قالوا مين اللي قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودام قلت لك قال رسول الله يبقى ايه اوعى حد يتكلم مع النبي قال رسول الله او قلت لك قال الله خلاص اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فيش تاني خلاص انتهينا اسمع سيدك النبي قال ايه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فاللي صامت من رمضان 24 يوم فطرة ستة يبقى كده صامت رمضان لا ما صامتش رمضان صام رمضان يصوم ال 30 يوم او 29 لكن هو السنه دي كان 30 يبقى صام 30 يوم صمت 30 يوم يبقى صمت رمضان ما كملتيش ال 30 يبقى ما صمتيش رمضان يبقى لازم تكملي اللي عليك الاول يبقى انت كده صمت رمضان وبعدين صوم 6 من شوال ليه فكانما صام الدهر كانما صام السنه ليه لان الحسنه بعشر امثالها 30 في 10 ب 300 و6 في 10 ب 60 يبقى 360 كأن الإنسان صام السنة كلها 360 يوم يبقى لازم نصوم ستة من شوال ابن رجب عليه رحمة الله قال عشر فوائد في صيام ستة من شوال الفايدة الأولى اللي احنا قلنا عليها دي تحصيل صيام الدهر اللي يصوم رمضان وستة من شوال كأنما صام السنة كلها اتنين صيام شوال وشعبان صيام ستة من شوال وصيام شعبان زي السنة القبلية والسنة البعدية في الصلاة فالسنة القبلية في الصيام صيام شعبان والسنة البعدية في الصيام صيام ستة من شوال دي السنة البعدية والسنن دي هي اللي بتجبر الخلل قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله اوعى تقول أنا صمت رمضان كله ليه لابد من خلل احنا بشر بشر لابد من خلل لابد من نقص لابد من غلط لابد من لازم الخلل ده لما يحصل اللي يجبره السنن فالسنن القبلية مدعاة للتوفيق إلى الصيام والسنن البعدية لجبر الخلل يبقى الستة من شوال مع صدقة الفطر بيجبروا الخلل اللي حصل في رمضان ثلاثة معاودة الصيام بعد رمضان علامة على القبول ليه؟ لأن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ومن علامة رد الحسنة السيئة بعدها يعني واحد صلى وخرج من المسجد لقى حد تصدق عليه وبعدين روح البيت أو راح على أمه ووالده فعمل بر والدين وبعدين صلة رحم ده دليل على ان الصلاة قبلت لكن خرج من المسجد بص على واحدة عريانة يبقى الصلاة ما كانتش ما كانتش صلاة كان سرحان طول الصلاة كان بيصلي رياء كان الوضوء مش مظبوط فصلاته باطلة كان صلى صلاة نقص لكن لو الصلاة نافعة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالشاهد ان علامة علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وعلامة رد الحسنة السيئة بعدها أربعة صيام رمضان يستوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب والصائم لرمضان يوفى أجره في يوم الفطر فتكون معاودة الصيام بعد يوم الفطر للستة من شوال شكر لله على هذه الجائزة يوم العيد اسمه يوم الجائزة يوم الجائزة ربنا بيدي كل الصايمين هداياهم جوائز فالإنسان اللي خد الجائزة يقول اللهم لك الحمد والشكر شكر ربنا بإنك تصوم تاني خمسة الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقطاع رمضان فالقيام هو القيام والصيام هو الستة من شوال ستة صيام هذه الأيام الستة من شوال استدراك لما فات العبد من وظائف الصيام في رمضان سبعة في صيام أيام شوال إعلان ببقاء وظائف العبادة ما بقي العبد دهره فما تبقاش انت متعين موسمي زهرات وانما متثبت الزهرات الزهرات الموسمي اللي بيعبد ربنا في المواسم عشان كده قالوا ايه لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا وكن عبدا ربانيا ما تبقاش عبد مواسم خليك شغال مع ربنا على طول طول الوقت متثبت في الشغل مش بتيجي في المواسم بس تمانية في صيام الستة من شوال إعلان بعدم سآمة العبد من العبادة لما تست... يجي صمت رمضان وفطرت يوم العيد وبدأت الصوم تاني كأنك بتقول يا رب أنا ما زهقتش يا رب أنا بحبك يا رب أنا مستمر يا رب أنا مش هبطل يا رب أنا معاك على طول لكن اللي بيخلص رمضان ويقول الحمد لله الحمد لله ايه ده يا جماعة العبادة مش مش مشقة مش تعب ده العبادة لذة ومتعة وسعادة العبادة جنة الدنيا جنة الدنيا ولذلك المؤمنين يوم القيامة يقول وحسرة على هؤلاء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال طاعة الله عبادة الله أطيب حاجة في الدنيا وألذ حاجة وأمتع حاجة في الدنيا هي طاعة الله إن الإنسان يحس إن هو مطيع لربنا إنه عابد لربنا إنه سائر على الطريق لربنا سبحانه وتعالى ولذلك هذا المستمتع بالعبادة ما يقدرش يبطلها بقى مدمن صيام بقى مدمن صلاة وتراويح وقيام بقى مدمن تلاوة قرآن ما يقدرش يبطل ما يقدرش حصل عنده إدمان للطاعة ومواظبة عليها طيب دي علامات القبول و فوائد صيام الست من شوال فاضل معانا وماذا بعد رمضان يعني كيف نثبت بعد رمضان ازاي نثبت ونستقر وما يحصلش الفتور لان مشكلة كبيرة بين الاخوة دلوقتي يقول له عندي فطور بعد رمضان يقول له والله وانا كمان لا لا شيء عادي كلنا كده كلنا كده لا مش كلنا كده لا معلش بلاش ايه افتضحوا فاتفقوا لا الانسان يستحي انه يقول عنده فطور بعد رمضان بقى ربنا اكرمك بصيام 30 يوم وقيام 30 ليله و30 فرصة للعتق من رمضان كل ليلة لله عتقاء من رمضان وفي آخر رمضان يعتق عدد ما اعتق طيلة الشهر وكل ليلة لك دعوة مستجابة وثلاث فرص لمغفرة الذنوب المتقدمة في الصيام والقيام وليلة القدر وليلة قدر ب 86 سنة كل ده كل النعم دي وبعد رمضان تيجي تقول عندي فطور اظن ده يبقى شيء مش كويس ابدا مع ربنا سبحانه وتعالى اتصال ايه يا ابني احنا في ايه ولا في ايه الاتصال قال هات اتصال اعمل ايه بس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطي التلفزيون واسمع من التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله بنحبك في الله يا شيخ محمد والله وانا بحبك في الله اهلا بيك والله بنحبك في الله يا مولانا جزاك الله خيرا انا انا كنت زعلان من حضرتك ليه
عشان اديتني الدائري قصاد الكعبة بس كده عرفت السبب
مش خدت الدائري
انا اخوك الصغير مدحت عمار يا شيخنا ربنا يهديك يا مدحت اهلا بيك جزاك الله خير طيب يا مدحت وسع لغيرك ربنا يهديك ويتوب عليك جزاك الله خيرا اتصال تاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك مرحبا يا اخي آه ليا ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ اؤمر بالنسبة لحضرتك ال- ال- الأخوات اللي بتلبس النقاب آه، الضيق وايديها باينة ورجليها باينة يا ريت يا ريت حضرتك بس توجه لهم بس رسالة وإيه يا هو عم التغيير ارحمهم هم مش ناقصينك حاضر نعم.
ابشر ان شاء الله باذن الله تعالى انا بقول يا آه، جماعه السؤال ان الثاني.
بفضل الله عز وجل ال- ال- المنتخبات آه، مفيش كلام من ده بيهزهم بالعكس النقاب بيزيد وكل يوم في ناس بتلبس نقاب بفضل الله وان كان في آه، بعض المنتخبات مش على المستوى المطلوب الا انها افضل من غيرها يعني هي لما سترت وجهها ما بقاش حد شايفها ما بقاش ما بتساعدش حد على الزنا لان الرسول قال العين تزني وزناها النظر ولا قول لي يا ابني هم اعترضوا على الحديث ده كمان ما هم اعترضوا على حاجات كتير المهم ان العين تزني فاللي بيبص ل... ل... ل... لواحده بعينه كتبت على العين زانيه فاللي سترت وجهها على الاقل اقل حاجه عملتها في الدنيا انها نفعتك انت عشان كده بنقول اللي مش عايزينهم يلبسوا النقاب مش عايزينهم يلبسوا ليه انت زعلان ليه ما تسيبه ال- المهم الشاهد احنا زي ما قلنا كده مبدا عندي انا في منهجي ان احنا لا بنرد على حد ولا بنتكلم عن حد الشاهد إن اللي انا عايز اقوله ان الاخت المنتخبه والله انا اشهد لله دي شهاده لله ان هناك اخوات منتخبات كانهن صحابيات الشهادة دي لله بقى اثبتها عشان في حملة على آه، على المنتخبات عجيبة انهم بيعملوا بيسووا بيتستروا بيستروا من في فئة ما نعم مقصرين لكن في من المنتخبات المرأة أمة أمة المرأة أمة أنا أعرف والله والله إحدى الأخوات المنتخبات هؤلاء صلت في ليلة بنصف القرآن 15 جزء وهي واقفة تصلي من الأخوات المنتقبات من كانت تختم القرآن كل يوم من الأخوات المنتقبات اللي ك- ا- ا- ا- الصدقات اللي بت- من الأخوات المنتقبات في الصلاة في في في خدمة الزوج وحسن التبعل وحسن التبتل مفيش زيهم في الدنيا في الدنيا في الأدب في الأخلاق في الكمال في الكمال البشري هم دول هم دول القريبين من ربنا احباب ربنا المطيعين لربنا اللي بتخدم زوجها وتربي عيالها طاعة لله وقربة بتتقرب بها الى الله نحن لا ننكر ان فئة المنتخبات كسائر الفئات في بعضهن فيها خلل زي ما قال اخونا تبقى لابسه عامله مهرجان النقاب بنفسجي والاشارب آه، لبني والخمار آه، ابيض والجلباب مش عارف ايه كل ده كلام فارغ لكن احنا بنقول لها اذا انتقبتي انتق... انتقبي صح بقى ما انت انتقبتي خلاص غطيتي وجهك فانتقبي صح ان شرط الحجاب الا يكون زينه في نفسه دلوقتي تلبس آه، مش عارف ايه بلوزه و- وجيبه ونقاب آه، صغير على ما ينفعش لكن مش معنى ما ينفعش طب نقلع بقى لا نصلح نصلح نعم اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله والله يا شيخ جزاكم الله خيرا عنا ورفع قدرك باذن الله بارك الله آه، لو سمحت يا شيخ آه، يعني انا عندي اخت احنا كلنا الحمد لله منتقبين واخويا ملتحي والحمد لله رب العالمين فاختي الاصغر مني هي الحمد لله قريبه من ربنا جدا ولابسه الازال بس انا امل ان هي تنتقب يعني ان شاء الله هتنتقي بالليله دي خلاص بالله عليك يا شيخ هي قاعده وسامعاك خلاص هي هتنتقي بالليله دي اقفلي السلام عليكم مش انت انتقمتي خلاص خدتي قرار ربنا يحبك ويرضى عنك ويسترك ويعفو عنك وكل السامعين والمشاهدين والسامعات والمشاهدات ج- جزاكم الله خير آه، طيب نرجع لموضوعنا نعم اخر اتصال احنا هنعملها الليله دي مهرجان اتصالات اخر اتصال اتفضل السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام اهلا وسهلا ممكن يا سيدي الشيخ اسالك سؤال بس انا كنت لابسه الاسجال ايوه وقلعته اعوذ بالله ليه
ب...
ليه شيء يعني شيء خلاني اقلعه وبعد كده في ايه شيء خلاني اقلعه اه وبعد كده حد برضه في شيء حلمت يعني النهارده لحد بيقول لي البسيه وكده اه لا يا بنتي يعني حد- فانا حد- جبت واحد في تاني.
حد في حد في الدنيا يقرب بس من ربنا يعني خطوه حرام ولا ايه يعني مش عارفة.
اسمعيني بقى طيب الله يهديكي في حد يقرب من ربنا خطوه وبعدين يرجعها تاني ينفع كده انت لبستي اسدال يعني قربتي من ربنا خطوه تقومي ترجعيها تاني لورا تبعدي عن ربنا تاني وبعدين يعني إيه- إيه اللي تقرب وتبعد ده اخطر فاوعي لا لازم تلبسي اسدال تاني من بكره ان شاء الله ويا سلام بقى لو زودتي على الاسدال وربنا فتح عليكي وقررت النقاب انت كمان الله اكبر الله اكبر عليكي هتبقي كده يعني قربتي من ربنا خطوتين بدل الخطوتين اللي انت رجعتيهم ويبقى انت كده اكثر قربا وسعادة مع الله سبحانه وتعالى وهتشوفي بركات ربنا عليكي بقى في صحتك وفي ايمانك وفي بيتك وفي كل اللي حواليكي هتشوفي البركات قد ايه لان ربنا قال في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا فشوف انت لما قربتي من ربنا بقى خطوه ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه عشان كده انا بقول البسي النقاب وبطلي تسمعي كلام حد تاني ما تسمعيش كلام تاني ليه لان انت لما عملتي ده حتى لو قالوا لك مش من الدين زي ما بنقول كده يا جماعه مش عايز اتكلم كتير في المساله دي لو جينا للتاصيل الفقهي في المساله ان الامام احمد بيقول فرض والامام الشافعي بيقول فرض النقاب او الشافعيه بيقولوا فرض ومالك وابو حنيفه بيقولوا سنه مستحب والفقهاء بيقولوا انه اذا اجتمع الفقهاء على قولين فهذا اجماع لا يجوز احداث قول ثالث عشان كده بتعجب من دكاتره ازاي يقولوا غير كده وده اللي دارسينه ومذاكرينه وكتب بتقوله الكتب بتقول ايه الفقهاء بيقولوا ايه انه يا مستحب يا واجب دول القولين مفيش غيرهم مستحب او واجب واللي بيقولوا مستحب بيقولوا اذا خشيت الفتنه وجب فبقوا كده الاربعه بيقولوا واجب لان الخ- الف- الفتنه في زماننا تخشى من الجميله وغير الجميله كله بيفتن النهارده وكله بيفتن النهارده فلذلك يبقى كده الفقهاء الاربعه على انه واجب مش كلامي انا بقى ولا رايي وانما هو ده التفصيل اهو انهم قالوا الاثنين اللي قالوا مستحب قالوا ولكن اذا خشيت الفتنه وجب فالموضوع منتهي فانت توكلي على الله خلينا اللي انا كنت عايز اقوله بقى مم. نفترض النهارده انت بتعتقدي ان هو مستحب مش واجب ما نعملش المستحب ليه ونتقرب بيه لربنا نفترض جدلا ان و- ان انت لبستيه وجينا يوم القيامة لقينا النقاب مش فرض خسرت ايه لكن لو جينا ليوم القيامة ولقينا النقاب فرض وانت ما لبستيش حطها في رقبة عالم واطلع سالم م- مش هيحصل لانك سامعة كل الكلام اهو نرجع لموضوعنا وانا بحبكم في الله نعمل ايه بعد رمضان نمرة واحد حراسة القلب آه واحد سلفي يقول ايه حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة ثم ها أنا ذا أموت بعد السبعين على الإسلام نظيفا الله ايه الكلام الجميل ده ده يستاهل شرب مية صراحة الحمد لله بسم الله اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول حرست قلبي عشرين سنة أسف معذرة حرست قلبي عشرين سنة إيه قالها الجنيد بيقول ايه يقول انه لتمر بقلبي النكتة من كلام القوم فلا يقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة لما الواحد يحرس قلبه ما تزعلوش مني معلش مش هنسمع أي حد مش هنسمع أي حاجة مش هنقبل من أي حد مش هنقبل كل حاجة انا زمان قلت والواد احمد اخويا اخويا اللي اصغر مني ها قال لي ما تقولش كده تاني وانا بسمع كلامه فمش هقول تاني قلت اي كلمة تجيلك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة ارميها ما تلزمكش انا مش هقول الكلمة التانية دي ها خدت بالك ازاي ان احنا محتاجين لكل كلمة تتقال قال الله قال رسول الله لا بدماغي ولا دماغك ولا رأيي ولا رأيك قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة ازاي الصحابة فهموا النص ده لما نزل عليهم القرآن طبقوا عشان كده بقول الفصل في القضية ما اعرفش ليه زادت معايا مش مشكلة ربنا يثبتنا وإياكم لعل هذا الكلام يكون تثبيت للناس الصحابيات لما نزل القرآن وقال قل للمؤمنات آية النقاب آية الحجاب الصحابيات عملوا ايه السيدة عائشة بتقول كده رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان سبحان الله العظيم ولذلك انا بقول للاب والام اللي رافضين ان اولادهم يلبسوا او الزوج اللي, اللي, اللي زوجته هو رافض ان زوجته تلبس ليه ليه ده مصلحه ليك كل ده في ميزان حسناتك في يوم القيامه هتلاقيه في, في ميزانك انت بنتك دي باعمالها او زوجتك دي باعمالها الصالحه هيكتب في ميزانك انت هترتفع بيه درجات في الجنه هتدخل بيها او بابنك ده او ببنتك دي جن الجنة ان شاء الله اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين فالشاهد ايه ان اي كلمة تجيلك هي دي حراسة القلب احرس قلبك ان مفيش كلام يدخله الا قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية اللي الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث فالقرون الثلاثة الخيرية دي هم اللي فهموا الدين صح اللي أمرنا ان احنا نتبعهم ونمشي وراهم فبفهمهم للدين نسير هو ده حراسة القلب ان احنا نحرس قلوبنا ما يدخلهاش كلام غلط ما يدخلهاش اهواء ما يدخلهاش باطل لان القلوب ضعيفة والفتنة خطافة احنا بقول الواجب علينا بعد رمضان نمرة واحد حراسة القلوب عايزين نحرس قلوبنا ان احنا ما نقعدش قاعدة غلط ما نسمعش كلام غلط ما نشوفش حاجة غلط ليه لأن القلوب ضعيفة والفتنة خطافة فأحرس قلبك عشان يفضل نظيف يفضل قوي بأعمال رمضان انت أعمالك في رمضان صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن الأعمال دي قو بتقوي القلب تعطي القلب قوة حافظ على قلبك بقى حراسة القلب حد سلف يقول ايه حرست قلبي عشرين سنة شوف بقى دي النقطة التانية في موضوعنا احنا قلنا واحد حراسة القلب اتنين الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا ها وصابروا ها ورابطوا ها واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبر على الطاعة اصبر على قيام الليل اصبر على تلاوة القرآن اصبر على الذكر اصبر اصبر يا ابني ربنا يرزقنا الصبر اصبر اصبر اصبر وهتلاقي اللذة وهتلاقي المتعة وهتلاقي البركة الاخت اللي بتقول قلعت دي لو صبرت شوية كانت عدت مرحلة الخنقة اللي, ب... اللي بتيجي دي احيانا بعد لبس النقاب او بعد اعفاء اللحية او بعد الطاعات بعد ال- ترك عمل في الحرام بعد البعد عن بنت في الحرام بعد تبطيل السجاير بتيجي خنقة اتكلمنا عنها في التوبة العصرة التي تصيب قلب التائب اتكلمنا عنها في قصة كعب بن مالك ارجعوا لل للدرس ده الخنقة دي بتعدي اصبر الصبر عشان كده احنا بنقول دلوقتي حرست قلبي عشرين سنة الصبر الصبر شوف ربك سبحانه وتعالى يقول ايه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما فإيه فاعبده ها ها واصطبر اصطبر العلماء يقولوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى يعني هي اصبر لا حط لها طه بقت اصطبر زاد الطه اصطبر تفيد زيادة في المعنى ان حاجة اكبر من الصبر اللي احنا قلنا عليها قبل رمضان تحقيق مقام الصبر على الصبر عشان كده انا بقول بقى دلوقتي للي بدأوا يتفلتوا منا الناس اللي قاموا دول رايحين فين ارجع ارجع ارجع اقعد اقعد الناس المجدوعين دول اتعدل قبل ما تنام ها الناس اللي وقفوا بيدأوا يتحركوا دول بدأت الهيصة تحصل اصبروا اصبروا خلاص قربنا نخلص فاضل نص ساعة اصطبروا هو ده الصبر بعد الحراسة اصطبر لعبادتي عايزين نصبر على الطاعة نصبر عن المعصية لما نفسك تراودك على معصية قول طب خليها لبكرة وبكرة قول خليها لبكرة وبكرة قول خليها لبكرة وطنش الصبر الصبر عن المعاصي الصبر عن المعاصي الصبر يبقى نم... نمرة واحد حراسة القلب اتنين الصبر ثلاثة الشكر لازم الشكر لأن ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فأنت لو شكرت ربنا على رمضان هيزيدك لو شكرت ربنا على الطاعات هيزيدك لو شكرت ربنا على الثبات هيزيدك قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فكلما زدت تقوى زدت هدى وكلما زدت هدى زدت تقوى اللهم زدنا هدى وتقوى يا رب العالمين فلذلك نمرة ثلاثة الشكر اسمع ربك بيقول ايه في آخر آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون يبقى ربنا رب يطالبنا بعد رمضان بالشكر اشكر والشكر مش كلام الشكر شغل قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اشكر ربنا اشكر حقيقي اشكر فعلا اشكر بالعمل لازم لازم تزيد ربنا سبحانه وتعالى شكر وكل ما تزداد شكر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يزداد لك عطاء ايضا المطلوب مننا بعد رمضان تعود المداومة التدريب جرى في رمضان ان 30 يوم صيام ورا بعض وربنا سبحانه وتعالى كان قادر يفرقهم على السنة يبقى كل شهر 3 ايام مثلا لكن ربنا اراد ان يبقى شهر على بعضه 30 يوم متواصلة 30 يوم قيام 30 يوم في السحر تتسحر وتصلي ركعتين المداومة دي 30 يوم ورا بعض تعلمك المداومة والمداومة عادة عادة عودوا أنفسكم الطاعة فإن الطاعة عادة عادة عايزك تتعود إن لسانك دايما يذكر ربنا تتعود إن يبقى المصحف ما يفارقش جيبك ولا يفارق إيدك ولا يفارق عينك وإنك على طول تتعود ان اي لحظة فراغ على طول تفتح مصحفك وتبدأ تقرأ فيه على طول بصفة مستمرة اتعود على كده قالت امرأة تنصح اولادها يا بني عودوا انفسكم الخير فان الطاعة عادة فان النفوس اذا الفت الطاعة وراودها الملعون على معصيه مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون وهم لها منكرون فالشاهد ان احنا عايزين نتعود الطاعات نتعود ان الاثنين والخميس دول ما يتفطروش خالص طول السنة نتعود ان احنا بنقوم نتسحر ونصلي ركعتين او نتعود ان احنا قبل الم... قبل الفجر بنص ساعه او بساعة صاحيين بنصلي نتعود على كده نتعود ان لساننا مش ساكت شغال في الذكر ما يبقاش فيه غفلة نتعود ان في جلسة قرآن كل يوم في البيت نتعود نتعود نتعود اعتياد الطاعات ان الطاعات دي تبقى حاجات عادية عادة عندنا ما ما فيش غيرها ايضا من الواجب آه بعد رمضان آه الحذر أو الاستعانة بالله لدفع الشواغل الاستعانة بالله لدفع الشواغل أيها الإخوة إننا كثيرا ما نتعلل ونعتذر بضيق الوقت وكثرة المشاغل انت من بعد رمضان لحد دلوقتي قريت كم جزء انا مش شايف انت معلم فين قريت كم جزء قرآن اه اه انت اه انت كم جزء قرآن ليه ليه ليه كده ما مش فاضي مش فاضي ليه وراك ايه والله المشاغل كتير عايزين نستعين بالله ان ربنا يدبر لنا امورنا ويزيح عنا المشاغل ويفرغ لنا وقت لعبادته سبحانه وتعالى احنا محتاجين نفرغ وقت نعبد فيه ربنا محتاجين نفرغ وقت نتقرب فيه ربنا محتاجين نفرغ وقت نحب فيه ربنا المشاغل ما هيش ضخمة للدرجة دي وإنما إحنا اللي مش مرتبين أمورنا صح لو رتبنا أمورنا ونظمنا أوقاتنا هتلاقي وقت فراغ كتير جدا في وقت بيضيع غلط في غفلة في تليفونات في أكل في نوم لو ظبطنا المواعيد وظبطنا الأوقات وفرغنا وقتنا لربنا ربنا هيبارك في الوقت الحذر من الغرور ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الاغترار فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كتير من الناس يقول انا كويس انا كده احسن من مفيش انا كده احسن من الاول انا يعني بس هي تمشي كده يا سلام بس بس إنك- بس نكمل يا عم بس احنا نستمر على كده على الله بس ما نرجعش تاني ده كله اسمه غرور احذر الغرور لازم تعرف انك لما تقول انا كده كويس يعني انت زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يبقى اللي انت عايز الآخرة عايز تدخل الجنة النموذج المطلوب ورا سيدنا النبي زي سيدنا النبي انت عايزنا نبقى زي النبي ومين هيقدر يبقى زي النبي قال هو ده النموذج المطلوب انك انت تقدر اه تقدر حاول ولك ان تتخيل ان النهارده واحد بيقول مين يقدر يبقى زي سيدنا النبي وثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحان الله العظيم الصحابة كانوا مستقلين عبادة النبي يقولوا ده الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر احنا ما لم يغفر لنا محتاجين نزود العبادة عن النبي فالرسول نهاهم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني خليكوا وراي ما تزودوش عني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك احذر الغرور اوعى تتغر بنفسك تقول انا كده كويس لا كده هتبدأ في النزول زود ولذلك العنصر اللي بعد كده الزيادة يا اخوة لما قلنا فاعبده واصطبر لعبادته عبادة ربنا دي سبحانه وتعالى زي اي مهنة كلما زاولتها أكثر كلما أتقنتها أكثر كلما أحببتها أكثر زي السواقة كلما تسوق أكثر كلما تبقى ماهر في السواقة أحسن أه، وهكذا في كل المهن كذلك العبادة عايزين نتخذ العبادة مهنة مهنة مهنة مهنة تبقى مهنتنا شغلتنا وظيفتنا عبادة ربنا سبحانه وتعالى تبقى مهن مهنة مهنة حقيقية نشتغلها زي ما قلت لكم نبقى خدامين شغلتنا كده إن احنا نعبد ربنا لما نتخذ العبادة مهنة هنلاقي نفسنا كل يوم بنت بنتقنها أكثر الواحد بيقول أنا لما بصلي بسرح قاوم وزود الصلاة يعني ايه صلي قبل الظهر اربع ركعات وبعد الظهر اربع ركعات يبقى الاربعة اللي قبل الظهر بمهد لصلاة الظهر صليت الظهر الاربعة اللي بعد الظهر يجبروا الخلل اللي حصل في الظهر وكل ما زود الصلاة هتبقى صلاتي احسن كل ما زود الصيام هيبقى صيامي احسن كل ما ازود تلاوة القرآن لساني هيتفك وهنطلق وهفهم احسن كل ما ازود الذكر احس بالانس ولذة وحلاوة الذكر احس بمتعة ذكر الله بحلاوة ذكر الله بجمال وجلال ذكر الله هتشعر ان ربنا بيذكرك في السماء عند الملائكة قال إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وإذا ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي الشعور ده يجي مع المداومة على الذكر فلذلك انا بقول لك ان احنا عايزين المداومه على الطاعات زياده الطاعات ان احنا نزود الطاعه تبقى في زياده الزياده دي 100 تسبيحه يبقوا 101 بقرا كل يوم جزء يبقى جزء وايه بصلي كل يوم 40 ركعه 42 وهكذا الزياده بس ولو اي زياده بتصدق كل شهر ب 20 جنيه خليهم 21 هذه الزياده الدائمه بترفع بترفع لن يستوي عند الله صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد ثم جماعية الطاعة أنا قلت قبل كده إن الطريق لربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل وصاحب لازم يبقى ليك دليل شيخ يدلك وياخد بإيدك ويعرفك الطريق إلى الله وصاحب الصاحب ده يؤنسك ينافسك يذكرك جماعية الطاعة عايزين بيوتنا يا رب يا رب املا بيوت المسلمين خير وبركة ورحمة وطاعة وحلاوة إيمان يا رب يا رب املا بيوت المسلمين نور وأمان وسلام وهدوء وسكينة وأنس بيك يا رب يا رب يا رب ابعد عن بيوت المسلمين الهموم والمشاكل والمصائب والبلايا يا رب يا رب اصرف عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن واحفظ بيوت المسلمين من الشر يا رب يا رب صن أعراض المسلمين يا رب احفظ عورات المسلمين يا رب رد عن المسلمين كيد الكائدين يا رب يا رب العالمين يا كريم محتاجين بيوتنا تبقى بيوت طاعات البيت يبقى فيه بركة الطاعة يبقى فيه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا البيت اللي ما ما بيتصلاش فيه يبقى زي القبر أهله أموات قال صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب فالبيت ال- اللي ما فيهش قرآن بيت خربان بيت خراب عايزين كل يوم جلسة قرآن انت وزوجتك وولادك عايزين كل يوم ركعتين تصلوهم بالليل بالنهار الصبح في اي وقت ركعتين ركعتين مع بعض في جماعة البيت يبقى فيه ايمانيات البيت يبقى جنة ما يبقاش لوكاندا ولا مطعم للأكل والنوم بس لا يبقى البيت ده جنة جنة مليان طاعات جماعية الطاعة دي بتشجع وتثبت وشوف بقى لما يطلع ابنك يلاقيك بتصله انت وامه وبنتك تطلع تلاقيك انت وامها انت وامها صايمين وبتفطروا قاعدين مع بعض بتقروا قرآن عينين الأطفال دي كاميرات بتاخد اللقطة وتحمضها وتطبعها في الوقت المناسب اللقطات دي لو شافت المعاصي بيبقى حالها معاناة لما تكبر الأطفال دول أمانة محتاجين إنهم يشوفوا مننا الخير والبركة والطاعة بقيت حاجة في أعمالنا بعد رمضان عشان نثبت على الطاعات الدعوة إلى الخير يا جماعة لكل شيء زكاة وزكاة الطاعات أن تدعو إليها غيرك وبركة أن تدعو إليها غيرك أن تنتفع بأعمال الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا سبحان الله العظيم لما تقول لنا لحد بكرة الاثنين ما تيجي نصوم وافطر عندي تعال نصوم وافطر عندك لما تيجي اشتري وانت بتشتري لنفسك مصحف اشتري اتنين ودي الواحد المصحف ده هدية مني ليك بشرط انك تقرا فيه اقرا فيه حتى ولو كل يوم صفحة واحدة تاخد اجره عرفت ان في مسجد في درس دل عليه عرفت ان شرير كويس سمعته اديه لحد اسطوانه شفتها فيها خير فيها دعوه للدين فيها قران فيها كتب اديها لحد اعمل منها نسخه واديها لحد الدعوه الى الخير عايزين نبقى مشاعل نور وهدايه يا جماعه في الحرب القائمه على الاسلام والاهانه اللي بتتكرر وقاعدين نقول نعمل ايه ونسوي ايه المقاطعة عملت ايه والكلام والمظاهرات عملت ايه مش ده الحل الحل الوحيد ان احنا نتمسك بديننا ان احنا نبقى كلنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نبقى كلنا كده خلاص انتهت القضية هتنتهي بطريقة أخرى غير الكلام بس لما نبقى فعشان كده محتاجين انتشار الدعوة ان كل يدعو باللي يقدر عليه زي يقول كده انك لما تروح تصلي خد واحد مص- يصلي معاك لما تصوم ادعي واحد انه يصوم لما تيجي تقرا قران دل واحد على تلاوه القران لما تيجي تذكر الله قول له قول له تيجي واحنا قاعدين دلوقتي كل واحد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 25 مرة الدعوة بالرفق واللين والحكمة الدعوة بالعمل بالفعل الدعوة ببث الأمل كتير بقول للأولاد والبنات اللي بيلتزموا جديد اوعى تعمل مشاكل في البيت اوعى تقعد كل حاجة تقول حلال حرام يجوز لا يجوز فسق فجور آه، منافق كذاب ده تنفير والرسول قال كده يا عباد الله إن منكم منفرين وإنما يكفيك في الدعوة إنك تقول مشاعرك قولي قولي أنت بعد ما لبستي النقاب أحاسيسك إيه مشاعرك إيه وما تقوليش لحد يلبس النقاب وانما قولي انا لما لبسته حسيت بالخلوة مع الله لما غطيت وشي كده وانا ماشي في الشارع بقى الانس بالله بقيت انا ما حدش شايفني من جوه الا ر- ما حدش شايفني من جوه الا ربنا حسيت وانا ماشيه ان انا مع ربنا بس هي دي يبقى الدعوة دي ال- ال- بس الأحاسيس والمشاعر قول قول لما بطلت السجاير بقت حاسيسك ايه وصحتك ايه وشعورك ايه وقربك من ربنا قد ايه وسعادتك قد ايه قول قول لما بطلت الزنا والمعاصي ومشاهدة الأفلام القذرة إحساسك بإيه مع ربنا كنت بقول له كده ان انت بعد ما تتفرج على الحاجات الوحشه دي وتحس بعدها دلوقتي وانا بقول لك ان ربنا كان شايفك مش تبقى مكسوف ترفع راسك لفوق كده مكسوف منه كان شايفك وانت وانت مش نظيف قول الاحساس ده وتبقى هي دي دعوتنا ان احنا ندعو الناس الى السعاده هلموا إلى السعادة إخوتي في الله في النهاية أبدأ أن أنهي بما بدأت به ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه ايها المقبول تهانينا الف مبروك الف مبروك عليك قبول رمضان تهانينا الف مبروك ببارك لك تهانينا الف مبروك مقبول ان شاء الله المقبول المتين قبلت عند الله لكن احذر اياك ان تغتر فالاعمال بالخواتيم وما زال في العمر بقيه ايها المقبول تهانينا ولكن اياك ان تفتر فان القلوب تتقلب ايها المقبول تهانينا ولكن لا تسخر من احد ولا تسئ الظن باحد فالذي يعلم المقبول من المحروم الله ولست وحدك ايها المقبول تهانينا تهانينا لك فاستعن بالله سبحانه وتعالى وزد من الخيرات فإن علامة القبول الزيادة أن تزداد من الطاعات أيها المقبول تهانينا ولكن الموت يأتي بغتة فاصطبر حتى تلقى الله وأنت مقبول أيها المقبول تهانينا ولكن إياك والتلون فإن دين الله واحد دين الله واحد أيها المقبول تهانينا ولكن إذا لعبت أو لهوت أو عصيت بعد رمضان أفسدت هذا القبول أيها المقبول ألف مبروك بهنيك ولكن اوعى تفتر وقلبك يرجع لقساوته بعد رمضان فتضيع ما قبله الله منك في رمضان أيها المقبول تهانينا تهانينا ولكن معصية معصيتك بعد رمضان أشد مما كان قبل رمضان لأنك بعد رمضان زقت وعرفت وليس من زاق كمن لم يعرف وأقول للمحروم تعازينا أيها المحروم تعازينا أنا بشد على إيدك بطبطب على كتفك باخدك في حضني واقول لك معلش في فرصة لم تنتهي الدنيا بانقضاء رمضان ما زالت الفرص قائمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط بيده يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أيها المحروم تعازينا وما زالت الفرص قائمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح فالفرصة قائمة تب واستغفر وادعو الله تقبل أيها المحروم تعازينا ولكن الدنيا لم تنتهي بانتهاء رمضان ما زلت تستطيع أن تحصل ما كان في رمضان تستطيع أيها المحروم لا تيأس فإن رحمة الله قريب من المحسنين الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنت شيء سيرحمك الله إذا أقبلت عليه وأحسنت الظن به ووثقت فيه وعملت له وصدقت معه ما فيش مشكلة لو كان رمضان ضاع فأنت عمرك ما ضاعش لسه في أمل وفيك أمل ومنك رجا وهتقدر يلا ايدي في ايدك وننطلق الى الله اخوتي في الله انا احبكم في الله خلصت الحلقة والحمد لله انا سعيد ان انا رجعت لكم تاني واتكلمت معاكم انا بحبكم في الله ونلتقي ان شاء الله يوم الاربع مع كيف واخواتها الساعة سبعة ونص مساء وفضفضة أظن كده كل الآلاف المؤلفة اللي كانوا بيقولوا الساعة 11 كتير بقت تسعة كلام زي الفل عشان ما حدش ينام مننا وإن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أنا هتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا لما أتكلم في سيرة النبي ما بتكلمش في السرد التاريخي وإنما زي ما هتسمعوني إن شاء الله بس لسه ما قررناش هتكون إمتى حياة محمد صلى الله عليه وسلم لا هتبقى حاجة جديدة على الهوى بإذن الله تعالى آه بس ما قررناش امتى هتب... هبدأ لسه آه زي بقول كده لما بتكلم عن سيدنا النبي زي ما بيتكلم آه زي ما بيتكلم مثلا ايه تلميذ عن استاذه اللي بيحبه ابن عن ابوه اللي هو بي... متيم بيه زي ما بيتكلم جندي عن القائد بتاعه اللي هو مفتخر بيه فأنا لما بتكلم عن سيدنا النبي بتكلم بمشاعر مفعمة مش, مش, مش سرد بقول حصل وكان وجرى إضافة إلى إن أنا نفسي أعمل السيرة أخلي كأن النبي عايش معانا في حياتنا فأسقط السيرة دي على الواقع تحس ان هو مشاكلك محلولة ادعوا لي وانا بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته